أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد مع هذه الليالي المباركات ومع هذه الأيام العطرة وإحنا عايشين بنتلمس قلوبنا وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يباشر الإيمان قلوبنا ونسأله نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربنا تبارك وتعالى ويقول أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فيا رب اكرمنا يا رب يا رب لا تتولى هذه الايام وهذه المعاني التي نتعايشها الا وقد رسخت في قلوبنا الا وقد ثقلت بها موازيننا الا وقد غيرت ملامح حياتنا يا رب تكون الحلقات دي لها اثر في قلوب المؤمنين يا رب ان يرزقنا القبول وان يجعل بفتحه انه الرب الفتاح نعم الرب ونعم الاله نحبه ونخشاه فاساله سبحانه وتعالى ان يكتب لها القبول وبعد ما عشنا مع الكريم الاكرم الجواد سبحانه وتعالى واكرمنا ولا تهنا معنى رقراق وعظيم يتناسب مع فيوضات عطاءات الله تبارك وتعالى ربنا المعطي وربنا المحسن وربنا المنان سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبي داود وعند الترمذي والشيخ الألباني صححه أن رجلا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربنا فيقول اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم اني اسالك بان لك الحمد عايزين نحفظ ونقوله ونردده كتير عشان هتشوفوا الكرم والمنه والفضل للي بيقول المعاني دي في دعاء ربنا سبحانه وتعالى وفاكرين طبعا انه عند الفطر دعاء مستجاب وفي الثلث الاخير دعاء مستجاب وهل من مستغفر وهل من داع اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى يبقى في واحده من دول اللهم اني اسالك بانك بأن اللهم اني اسالك بانك لا اله الا انت بان لك الحمد لا اله الا انت المنان يا بديع السماوات والارض يا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم عشان كده اختلف العلماء في الاسماء دي وبعضهم قال والله اللهم يبقى دعا يا الله يبقى اسم الله الاعظم خلوها خمس اسماء اهي يا اما الله يا اما المنان يا بديع السماوات والارض يا يا ذا الجلال والإكرام يا يا حي يا قيوم فإذا قد يكون وده ترجيح بعض العلماء أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم اسم إيه بقى المنان على الصحيح أنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى المنعم على أن احنا بنسمي كتير عبد المنعم و إنما المعنى الأعظم هو اسمه المنان يعني لو عايزين نسمي نسمي عبد المنان لأن النعمة تختلف عن المنة إيه بقى معنى المنان يعني إيه منة قالوا المنان الذي إذا أعطاك يعطيك عطاء حتى يخرسك مش فاهم يعني يا فندم حضرتك داخل في صفقة وكل اللي بتحلم بيه مئة ألف فلما يجي لك عشرة مليون ولما يجي لك مئة مليون اللي هو يا ما انت كريم يا ربي اللي هو آه، انا مش عارف اتكلم اهو ده المنان الذي يعطيك عطاء حتى يخرسك تبقى مش عارف تتكلم مش قادر تنطق مش قادر تقول اي حاجه فاكرين المعنى اللي قلناه في اسم الله الكريم انه اذا اعطى ادهش المره دي بقى مش ادهش بس يعني في قصه ساره قالت عجوز عقيم المره دي انت مش قادر تنطق مش عارف تفتح بقك مش عارف تقول اي حاجه يا ايه ده معقوله هو ده عارف الحاله اللي بتيجي كده اللي انت ايه آه، مسهم خالص كده ومش عارف تتكلم أب- هو ده هو ده اثر المنه المنه النعمه الثقيله نعمه تقيله عشان كده هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد من الله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على انبيائه ورسله فيقول ولقد مننا على موسى وهارون مننا ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم تلاقي ر- سيدنا يوسف يقول انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا اهو ده بقى من علينا من باب التحدث بنعمه الله تبارك وتعالى ومن باب الكلام عن ربنا مش كلام على النفس لانه آه، نحن ما ياتينا من عطاءات الله لا تكون عن استحقاق احنا قلنا اسم الله الجواد ان ربنا بيعطي عباده دون ان يستحقوا وهكذا اسمه البر ربنا ببره بعباده يعطيهم دون ان يستحقوا في سنه من السنين سبحان الملك قرات كلام الحسن البصري اللي هو الواجب العملي بقى على اسم الله المنان بيقول الحسن البصري معنى جميل قوي عايزين نحطهم كده جنب بعض مع اسم الله المنان قلنا اول معنى يعطيك حتى يخرسك قال ايه بقى الحسن البصري قال يستحيل ان تحسن به الظن ولا يحسن لك المن الله بيقول محال انك تحسن ظنك بربنا وربنا ما يمنش عليك مش بينعم عليك يمن عليك يثقلك بالنعمه ففي سنه من السنين حصل انه كنت طالع للحج وكل حاجه م- مترتبه ومفيش اي مشاكل اذا بقبل ما نسافر ب 15 يوم 15 ذو القعده ياتيني الخبر انه مش هتطلع ليه الجواز اترد اصل فيه ورق ناقص طب احنا كل سنه الدنيا ماشيه مش كده طب ايه اللي حصل هو كده حاول تتصرف نكلم سين نكلم صاد ناخد بالاسباب اللي يوعد واللي يقول اصبر شويه واللي كذا واللي كذا والايام بتجري لغايه ما سافر الوفد وطلعوا على المدينه وبدات اشعر بشعور الحرمان وهم بقى بيتكلموا في المدينه وايه الاخبار طب الجواز ايه اللي بتاع طب اللي قال لك طب اللي عدلك مفيش انا فاكر الايام جدا كان يوم احد 6 اكتوبر واحد ذو الحجه وعدى بقى خلاص ما- ما فيش حل الا انه قالوا لي السفاره بتقفل يوم 4 ذو الحجه فانتظر الثلاث ايام دول يمكن لعل وعسى خلاص كده ما فيش اسباب تقريبا وما فيش غير ايه بقى يستحيل ان تحسن الظن ولا يحسن لك المن فهو ده المعنى اللي اشتغلنا بيه قلت اهو يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بمنه لكن الاسباب ما فيش تاني يوم وكان عندي درس بعد المغرب فسبحان الملك هو كان بعد العشاء آه، فكنت نازل اصلي المغرب طلعت لقيت ال- كنت سايب التليفون زوجتي بتقول لي خد التليفون ده الناس بيتصلوا عليك من السعوديه و- وقلت لي اتصلوا بيا ليه ما لسه مكلمني يعني ما خلاص يعني هي كل شويه تقطيع ما خلاص قدر الله ما شاء لقيته بيتصل بيا وبيقول لي دلوقتي حالا تودي الجواز بتاعك عند كذا هتطلع لك تاشيره دلوقتي حالا ادي الدرس ولا بتاع قلت خلاص الغي الدرس يا عم وودي ال- ودي الجواز الشباب قالوا لي لا مالكش دعوه احنا هنتصرف احنا وهنودي الجواز وكل حاجه تمام طيب خلاص رحت اديت الدرس واستلهمت معنى وقلت طول في الدرس ده شويه عشان الرحمه تنزل وفعلا كده يعني الدرس كان يخلص في ساعه خليته ساعه وتلت مثلا ولا حاجه واول ما خرجت طبعا كنت جري على التليفون ها الت- الايه قالوا خلاص كل حاجه تمام والراجل خد الجواز وان شاء الله خير كلموني بقى من هناك وابشر وبتاع وكله تمام انت ان شاء الله حجزنا لك في الطياره الساعه 9 الصبح يلا عشان جهز نفسك الساعه 1 بالليل اتصل قال قدر الله ما شاء فعل مفيش جواز ليه آه ما ينفعش النهارده بس ما تقلقش الصبح ان شاء الله يبقى يطلعوها على الصبح آه الظهر ادن ولسه مفيش حاجه والمفروض كان الساعه 9 قالوا لي خلاص خليناها لك الساعه 9 بالليل مفيش حاجه العصر ادن مفيش حاجه وبدات اقلق فين وفين على الساعه بقى 6 وناقص 3 ساعات ده اتصل قال لي اه خلاص الحمد لله التاشيره طلعت بس كان في شويه مشاكل المهم اتقضت خد بعضك واجري على المطار هتقابل واحد في الطريق هيديك الجواز وتطلع تاخد على طياره الساعه 9 طلعت جريت علشان اروح على هناك قدر الله وما شاء فعل الدنيا كانت زحمه جدا جدا جدا المهم وصلت المكان 8 الا ربع ناقص ساعه وربع على الطياره فهات الجواز قال لي اللي جايب لك بالجواز واقف على كوبري 6 اكتوبر مش عارف يجي لا حول ولا قوه الا بالله طب نعمل ايه قال اصبر بقى لغايه ما يجي سبحان الله الامر ده من هنا لهنا خدت الجواز في ايديا الساعه 8 ونص و5 مثلا وصلت المطار بعد الساعه 9 اصلا فخلاص كده مفيش وقعدوا يقولوا لي بقى ايه قول للراجل كلمتين من هنا من هنا عشان تتصرف قلت احنا هنروح نحج ولا نكذب المهم دخلت سبحان الله دخلت المطار وقفت قدام الراجل بقول له آه الطياره طارت والراجل في الشركه قال لي ده دي اخر طياره قال لي اتصرف معاه باي شكل هنا بقى فخلاص الطياره طارت ومفيش حل ومفيش طياره تانية ومعايا الجواز وللاسف مفيش اي حاجه سبحان المنان بقى الراجل قال لي اركن شويه لغايه ما نشوف الدنيا فيها ايه شويه انا مش قادر على بعضي خالص رميت الشنطه ورحت له لسه بقى بقول هقول له كلمتين واستسمحه واعمل معاه اي حاجه لقيته بيشاور عليا كده وبيقول لي انت وكمان انت وكمان انت طياره اضافيه الساعه 11 الا ربع هنا بقى انا كنت بتنطط في المطار وبقول يستحيل ان تحسن به الظن ولا يحسن لك المن لو صرنا عباد المنان حقا يبقى إياك أنت أن تمن دي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى المنان قالوا الذي يعطيك النوال قبل السؤال قبل ما تسأل يديك اللي هي شاهدها فين سيدنا زكريا وهو بيقول يا رب هب لي من لدنك ولية قال هو اللي انت لسه بتسأل زوجتك أصلا حامل عشان كده إن الله يبشرك بيحيى فهو ده المنان فدع ربنا سبحانه وتعالى بأن يمن علينا وأن يثقل لنا في نعمه وفضله علينا يا رب من علينا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا بمنك يا رب صلنا ولا تقطعنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم